بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا إخوتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا في شرح المدارج وفي منزلة البصيرة وهي ما يخلصك من الحيرة ووقفنا مع المرتبة الثانية من مراتب البصيرة وهي أن ترى هي البصيرة أن ترى أن ترى في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين أقسامه رعاية البر وأن تعاين في جذبه حبل الوصل أن تشهد في هداية الحق الله جل جلاله يهدي من يشاء فضلا ورحمة وكرما ويضل من يشاء عدلا جل جلاله وهو الحكيم العليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها عليم بمن يستحق ومن لا يستحق قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فترى في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل تكلمنا في مراتب الهداية وكيف أن هذه الهداية مراتب درجاتها العليا الثلاثة الأولى هي للأنبياء والمرسلين الأنبياء والمرسلون آه، لهم الدرجات الثلاثة العلى الدرجات الثلاثة العلى في البداية اللي هي درجة تكليم الله عز وجل والوحي آه، ثم الوحي الخاص آه، الوحي الخاص بالأنبياء ثم إرسال الرسول الملكي هذه الثلاثة الخاصة بالأنبياء والسبعة يتفاوت فيها البشر ابتداء من ملهم محدث كعمر هداية وانتهاء بهذه الدرجة الأخيرة التي نحن توقفنا معها وهي الرؤيا الصادقة أرجو أن ننتهي من هذه الليلة الرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة الرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة اشمعنى ستة وأربعين يعني قالوا لأن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما ابتدئ بالوحي اقرا في صحيح البخاري باب ابتداء الوحي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وكانت ستة أشهر فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فستة أشهر ومدة الرسالة 23 سنة يبقى ستة أشهر نص نص في 23 يبقى واحد إلى 46 يبقى الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤية الصادقة حقيقة إخوتي أن قضية الرؤية قضية خطيرة وخصوصا آه، في هذه الأيام الرؤية آه، جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤية مبدأ الوحي الرؤية صدقها بحسب صدق الرائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا أنا بقول إنها خطيرة في هذا الزمان لأن كثر كلام الناس عن الرؤيا وكثر كلام الذين يؤولون الرؤيا وكثر الكذب في الرؤيا عادة الأحلام والرؤى لا تنضبط لأن يعني الإنسان نايم ولما يصحى من النوم بيقعد يتذكر أنا شفت إيه ويحكي وتجده إنه لما يحكي مرة تاني مرة تختلف عن المرة الأولانية وتالت مرة تختلف عن المرة التانية ورابع مرة تبقى رؤية تانية مختلفة تماما هذه مصيبة الذي يكذب في الرؤيا وخطورة من يكذب في الرؤيا وسيأتي التحذير والترهيب من هذا الشاهد أن صدق الرؤيا بحسب صدق الرأي قد ذكرت في خطبة الأمس أننا مع شديد الأسف نعيش زمانا الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه أن بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة هذه الرؤية عند اقتراب الزمان نحن نعتقد أننا في هذه الأيام اقترب الزمان وأوشكت القيامة عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، أنه عند اقتراب الزمان لا تخطئ رؤيا المؤمن وقلنا ليه وذلك لبعد العهد بالنبوة وبعد العهد بآثار النبوة ومن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للمؤمنين شيء من العوض بالرؤية التي فيها بشارة لهم أو تصبير أو تثبيت على الدين نظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر للصحابة لاستغنائهم عنها بالوحي لاستغناء الصحابة عنها بقوة الإيمان واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم الرؤيا والحلم هي ما يراه النائم في نومه ولذلك قضينا الحلقتين الأخيرتين في الكلام عن أحكام النوم وآخر حلقة كانت لا تنسى أن تأخذ الأدوية قبل أن تنام علشان تصدق الرؤية فينبغي أن يكون الإنسان صادقا مع الله قبل نومه آخر كلام تقوله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فالإنسان حين ينام وهذا آخر كلامه التوحيد والصدق مع الله تصدق رؤياه آه، حقيقة الرؤية يعني ازاي الانسان بيشوفه وهو نايم الكلام ده قال ابن حجر في فتح الباري عليه رحمة الله وكل الله بالملك بالرؤيا ملكا اطلع على أحوال ابن آدم من اللوح المحفوظ فينسخ منها ويضرب لكل من قصته مثلا فإذا نام مثل تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون له بشارة أو نذارة أو معاتبة يعني الإنسان الصالح لما ينام الملك الموكل بالرؤى بينظر في صحيفته وبعدين ممكن يأتيه عتاب في النوم يعاتب انت بتغلط ليه بشكل ما كأنها فزورة كأنها قصة أو كأنها إشارة أنا بقول يا جماعة مهم جدا أن نفهم رسائل الله الرؤى رسالة من ربنا وأقل الناس من يفهم هذه الرسائل الرسائل دي مش في النوم بس وفي اليقظة قلت كتير انك ممكن تكون ماشي تسمع حد بيقول حاجة الكلام ده موجه ليك رسالة انك انت تفتح الراديو تسمع آية او حديث او كلمة او تفتح شريط او تفتح كمبيوتر او تسمع ال في تدخل محل بآلة تسمع كلمة تدخل مكان مكتب تسمع كل دي رسائل حد مات جنبيك حد مرض من أصحابك حد أصابته مصيبة أو أصابته نعمة كل دي إشارات وإرشادات ورسائل وهدايات اللي يفهم يفهم وبيتعدل ويستقيم واللي ما يفهمش وقت ما تنزل به العقوبة يقول فجأة هي مش فجأة ده جاءتك رسائل كتير وانذارات كتير واشارات كتير وانت اللي مش فاهم العيب فيك ان انت اللي مش فاهم قال ايه علي نحت القوافي من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر ف- اذا كنت انت بتفهم هتفهم الرسائل ماشيه ازاي وتوجهك لايه ما بتفهمش ده العيب فيك بقى لذلك آه، قال هناك من تسلط عليه الشيطان لشدة العداوة بينهما فهو يكيده بكل وجه ويريد إفساد أموره بكل طريق فيلبس عليه رؤياه إما بتغليطه فيها وإما بغفلته عنها يعني يبدأ بقى إيه يغلط في موضوع الرؤية معلش أنا عايز أقول ان اللي الانسان بيشوفه في النوم انا مش عارف الكلام ده هيجي معانا ولا لا في الكلام المكتوب لكن هي ثلاث حاجات إيه، اللي بيشوف الانسان وهو نايم قد يكون اولا حديث نفس حديث نفس هو انسان عايش في ايه مثلا آه، آه، ال- ال- المثال اللي كان آه، آه، ابويا الله يرحمه و- وجدي آه، يقولوه آه، هو من حكايات ال- ال- ال- القصص كده الشعبيه يعني ان واحد قال له قال للشيخ آه، انا عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل ملوحه ونام مش عارف انتوا عارفين الملوحه ولا لا بس سمك صغير كده جدا وبيبقى حادق جدا آه، حادق يعني ايه برضه آه، زي الجبن آه، ال- الجبنه القديمه الحراقه الحادقه جدا قال له كل حاجه حادقه قول لي قول لي يا حادق يعني ايه يعني المهم يعني ايه آه، مذاقه لاذع جدا الانسان لما ياكله يحتاج يشرب ميه فكان الراجل ال- آه، الجبنه القديمه او الملوحه دي ونام طول الليل قاعد يشوف نفسه في المنام ان هو ايه بيشرب ميه لانه كل الحاجه الحادقه ونام ما شربش ميه فنفسه يشرب ميه فطول اللي بي- شايف انه بيشرب ميه وانه في نهر جميل بيجري قدام بيتهم وقاعد يشرب منه ويسقي الناس فلما صبح الشيخ ساله انت شفت ايه قال له شفت ان انا بشرب ميه قال له هو كده زي ما- لما اشتقت للميه شفت ميه ولما تشتاق للنبي هتشوف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالشاهد إيه إن الإنسان قد يكون ال ال قد يكون حاله في الرؤية حال آه، واقعه هو بقاله مدة قاعد ما بيشتغلش اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها مشغول بقصة الشغل ي- ي- يشوف في المنام ان هو هيشتغل في المكان الفلاني او جاي له شغل ده شغل خاطره آه، واخ مثلا ربنا آه، اخر آه، رزقه في الولد آه، ولسه لم يولد لا قاعد طول الوقت مشغول بالمساله دي يقوم يشوف في المنام ان هو هيرزق ولد او مش هيرزق ولد آه، دي كلها شغل الخاطر مسائل نفسيه أخت لم تتزوج تأخر زواجها شوية اللهم زوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن اللهم وارزق كل محروم ذرية صالحة يا حي يا قيوم الشاهد إيه تأخر زواجها شوية وتشوف منامات وتلاقيها بقى بتتصل بالتلفزيون وتسأل ويقول لها قصص المسائل دي كلها مسائل نفسية رؤية اسمها حديث نفس النوع الثاني من مما يراه الانسان الاحلام وتلاعب الشيطان براس الانسان الاحلام الفرق بين الحلم والرؤيه الرؤيه من الله والحلم والحلم من الشيطان الشيطان بيلعب بيه فلما نام والشيطان بيلعب بيه حدث قا- جاء رجل زي ما نشوف هنسمع دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اصبح بعد صلاة الصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا ولنا وقفة مع الحديث ده بس الأول نقول إيه أن رجلا قال نعم يا رسول الله، رأيت أمس أن رجلا ضربني فقطع رقبتي وصارت ر- رأسي تتدحرج وأنا أجري خلفه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيذهب الشيطان يتلاعب بأحدكم ثم يصبح فيقص علينا ما تلاعب به الشيطان في هذا الحديث دليل على من- ان مش كل حاجة تشوفها تتقال ولا مش كل حاجة تشوفها تتحكي الرسول قال إن إذا رأى أحدكم ما يضره فليتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقصها على أحد فإنها لا تضره أنا عايز أقف مع حديث النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان كل يوم إذا أصبح يسأل أصحابه بعد صلاة الصبح هل رأى أحد منكم رؤيا هل رأى أحد منكم رؤيا وكان الصحابة يحكوا له ويقصوا عليه ما رأوا في ليلتهم أنا بقول إيه إن دي حاجة الإنسان إلى قائد قائد يعرف عنه كل شيء حتى في نومه أنا بقول أحيانا آه، الداعية الحقيقي الداعية الناجح والذي يختلط بالناس ويعرف مشاكلهم ويتعرف إليهم ويعيش في وسطهم ويسمع منهم هو ده الرسول صلى الله كل واحد محتاج كل واحد محتاج شيخ يقوده الشيخ ده يبقى عارف عنه كل حاجة احنا بنقول ايه إيه، امس آه، كانت خطبة الجمعة آه، قلب مفتوح بقول ايه ان اللي بيعمل عملية قلب مفتوح اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم عافهم ولا تبتلنا يا حي يا قيوم بقول ايه ان اللي آه، آه، آه، القلب المفتوح عملية القلب المفتوح بقى يقولوا ايه ان شرايين قلبه اتسدت فيبداوا ي- ايه عايزين يغيروا له شرايين القلب يشيلوا الشرايين اللي تسدد دي وتح- ويحطوا له س- شرايين مفتوحه عشان تجدد الدماء الواصله الى القلب انا بقول ايه يا ريت العمليه دي تنفع تتعمل ايمانيا ان يعمل لهؤلاء الذين ماتت قلوبهم او ضعفت قلوبهم نجدد شرايين اللي بتوصل الطاعات للقلوب عشان يتدفق الدم الجديد النظيف إلى القلب فينبض القلب بالإيمان مرة أخرى وينطلق القلب الشاهد إن أنا عايز أقول إن مريض القلب وبالذات مريض القلب محتاج دايما لاستشاري قلب محتاج لمتابعة بصفة مستمرة لأن دايما مريض القلب والله أعلم أنا برضو ما أعرفش إيه- إيه المعلومة دي صحيحة ولا لأ ما بيشفاش تماما أبدا أدم مرض قلبه يظل دوما محتاج إلى متابعة أنا بتكلم بقى عن دلوقتي القلب الإيماني مش القلب عضلة القلب البشرية اللحم والدم لأ في قضية الإيمان محتاج استشاري قلب محتاج شيخ محتاج قائد محتاج إمام محتاج آه، آه، محتاج مربي محتاج دين دايما يتابع قلبه المريض اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرض قلوبنا يحتاج دايما انه يتابع ايمانيا هو ده اللي انا بقول لكم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح الصبح يقول لهم هل راى احد منكم رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسالهم عن الرؤيا بس عشان ما حدش يفكر ان القضيه قضيه رؤيه لا لا لا كان دايما يقول لهم الصبح ايه من اصبح منكم اليوم صائما من اطعم منكم اليوم مسكينا من عاد منكم اليوم مريضا من شيع اليوم جنازه من زار اخا في الله هي دي المتابعه لازم يبقى في شيخ انت بتحكي له كل حاجه وهو بيسالك عن كل حاجه لازم لحياة قلبك ذلك ال- غلام أصحاب الأخدود لما كان له شيخ كان بيحكي لشيخه كل حاجة لما ضربوه في البيت وضربوا الساحر راح اشتكى ل- لشيخه وقال له بيضربوني لما آه، آه، جت الدابة قال له أنا شفت دابة النهاردة وحصل كذا وكذا وكذا لازم لك الشيخ ده اللي يوجهك إيمانيا اللي يراعي حالة قلبك لما يبقى عارف حالتك كلها وانت نايم بتشوف ايه وانت صاحي بتشوف ايه وانت بتعمل ايه يقدر يوظف لك لان احنا بنقول دايما مفيش علاج حتى في الطب علاج عام ينفع كل الحالات كل حالة محتاجة تشخيص ووصف ي- يصح لحالتها الشاهد ايه ان الفرق بين الرؤية آه، والحلم قال الله جل جلاله في سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكره قال الملأ الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤيا رؤياك هذه أضغاث أحلام يعنون أنها أخلاط رؤيا كاذبة لا حقيقة لها أضغاث جمع ضغث والضغط أصله الحزمة من الحشيش يشبه بها الأحلام المختلطة التي لا تأويل لها الأحلام جمع حلم وهو ما لم يصدق من الرؤية قال ابن كثير أضغاث أحلام أي أخلاط ما بيقول لهم إيه إن آه، آه، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات إيه اللي جاب آه، بقرات مع سنبلات البقر هياكل السنابل ولا السنابل الشاهد ايه حسوا ان ان, إن دي ملخبطه بخلاف رؤيا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال تعالى في الرؤيا اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور قال مجاهد أراهم الله إياه في منامه قليلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ يريكهم الله الرؤيا الصالحة من الله وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي ان هو ليه وراهم له قليل اذ يريكهم الله في منامك قليل ونايم شافهم قليلين فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم حكى للصحابه صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حكى للصحابه رضوان الله عليهم انا شفت انهم قليلين فثبتوا ورسخوا آه، صح بذلك الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرؤيا الصادقه من الله والحلم من الشيطان وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره والحديث في صحيح البخاري ايضا خلاصه الامر في الفرق بين الحلم الحلم والرؤيه أن الرؤية هي التي تتضمن بشرى للعبد بخير يصيبه دنيا أو آخرة إنذارا أو تحذيرا له من الوقوع في شيء قد يعرض له فهذا من لطف الله وأنا قلت لل... في درس الأربع الدرس الثابت في مسجد رب العالمين في أكتوبر ميدان فودافون الدرس ده بفضل الله عز وجل كل يوم اربع بلتقي بالاخوه كده لقاء ايماني حلو آه، بعد صلاه العشاء فكنت بقول لهم انا عايش مع ايه اليومين دول عايش اليومين دول مع اسم الله الطيب الطيب قلت لهم كعادتي دايما اقول ان في حاجات ما ينفعش آه، تتشرح أو إذا شرحناها وفصصناها وفصلناها نفسدها قلتهم زي كلمة ايه وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عين يعني ايه لو قلت اي معنى هيقلل من كلمة قرة عين فنفس الشيء في اسم الله الطيب اسم الله الطيب يعني ايه الطيب يعني الطيب كل واحد بقى عارفها عارف الطيب بطريقته ب... ب... ب... بالمواقف يعني آه قلت انا مش عارف ينفع ولا لا بس آه عندي طفل صغير كده يقول ده ربنا طيب قوي خلاص على قده انت في المواقف تقول الله سبحانك يا رب انت الطيب هي دي هنسيب كلمة الطيب اللي انت عايش معاها واللي بقول كده ان احيانا يبقى الانسان عايش كربة من الكرب اللهم فرج كربات المسلمين اللهم عافيهم ولا تبتلنا يا رب فينام ويقوم من النوم منشرح الصدر منشرح الصدر دايما الواد عمرو ده يقول لي ايه ربنا يروق بالك يا رب روق بالي يا رب فيحس ان هو باله رايق برؤية شافها بالليل فأقول سبحانك يا رب أنت الطيب في في وسط كربات الحياة تيجي الرؤية دي تلطف تلطف الحياة أما الحلم أخلاط لا حقيقة لها مداره على الفزع والحزن آداب وأحكام آداب وأحكام الرؤيا الصالحة واحد أن يعلم أنها من الله الرؤيا الصالحة من الله عشان كده لما يجي حد يحكي لي رؤية يقول شفت رؤية جميلة جدا وقمت من شرح الصدر وبعد الفجر نايم على وضوء وعلى ذكر أقول له طب اوعى تكذب على الله لأن يعني الرؤية الصالحة من الله لو كذبت فيها يبقى بتكذب على الله لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله إضافة تشريف فالواجب عليه اولا الا يكذب فيها فيكون قد كذب على الله اثنين ان يحمد الله عليها سيدنا النبي امر بكده صلى الله عليه وسلم قال فليحمد الله عليها في حديث ابي سعيد الخدري ثلاثة آه، أن يحدث بها ولكن التحدث بها ليس لكل أحد بل لا يحدث بها إلا من يحب في بعض روايات حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب عشان كده قال إيه ولا يحدث بها إلا واد في رواية تانية واد من الود اللي بينك وبينه ود وحب ما تقولهاش غير لحبايبك ما تقولهاش لكل الدنيا للي بيحبك بس تخبره بهذه ألا يقصها أيضا إلا على ذي رأي ولب وحكمة وعلم ونصح اسمع الحديث ده كده اسمع بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا تحدث بها سقطت قال وأحسبه قال ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا لبيبا أو حبيبا في رواية أخرى ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي معلش آه، أحيانا بت بتسور قصة كده في ال- في الوسط الدعوي وبعدين تنطفي وتبعد وتنتهي زي قصة العلاج بالقرآن والجن والعفاريت والمس والكلام ده كتير كتير كتير كتير وإن الموضوع ينطفي وي- ويخلص وينتهي وخلصنا لكن ساعتها في أحكام شرعية الموضوع مش جديد وإنما أحكامه كما في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجلس أحد لهذا الأمر يبقى اسمه فلان المعالج بالقرآن وتبقى دي حرفته ومهنته ويتفرغ لها قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه بدعة لا تجوز ليه؟ لأن دي عبادة يعني مسألة آه، إخراج الجن من جسم الإنسان دي طاعة وقربة نتقرب بها إلى الله دي اللي بيقوم بيها راقي يعني ايه بيرقي ده الراجل قرأ على الملدوغ الفاتحة فقام وكأنه نشط من عقال سبحان الله العظيم فالرسول قال له وما يدريك أنها رقية وإنما تأتي بركة من الله بسبب قراءة هذا الإنسان للقرآن دايما نقول إيه الفاتحة هي هي الفاتحة ولكن أين يد عمر يعني عمر رضي الله عنه كان بيضع رأسه على حد يضع ايده على رأس حد ويقرأ عليه الفاتحة يشفى بإذن الله د- دي ايد عمر آه، آه، الفاتحة فالقضية مش قضية ايه ان آه، الفاتحة نعم هي فيها في ذات الفاتحة شفاء اسمها كده الشفاء ولكن مين اللي بيقراها فإذا علم ذلك هذا دين هذا دين يتعبد ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فإذا علم هذا يبقى أحكامه الإخلاص والاتباع طالما أنها عبادة فنفس الشيء برضو تأويل الرؤى مين اللي يؤول ويؤول إزاي ويؤول بإيه ال- الرؤية ابتداء علم واوعوا تفكروا انا برضو دي من الحاجات اللي اكتشفتها آه، حديثا ربنا سبحانه وتعالى في قصة سيدنا يوسف قال ويتم نعمته عليك وليعلم ويعلمك من تأويل الأحاديث مش الرؤى والأحلام ده تأويل الأحاديث شيء أعم من موضوع الرؤى والأحلام م- ما كانش سيدنا يوسف بيقوي الرؤى بس لا لا لا ده, ده كل الكلام اللي بيسمعه وبيفهمه وبيؤوله ويقرره فالشاهد ايه ان قضية تأويل الاحلام والرؤى دي علم نمرة واحد لا لا مش نمرة واحد علم نمرة واحد دين وقربة يتقرب بها إلى الله والتفرغ لهذه المسألة واتخاذها عمل ومهنة و- و- ورزق يتكسب منه هو ده اللي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الموضوع في نفس الموضوع في الحجامة ثارت برضه ثائرة الحجامة وكل الناس تحجم و وتشتغل والقضية في النهاية هذه وزي- وتلك وهؤلاء لابد أن يقصد بها في الأصل التقرب إلى الله قول لي يعني معنى كده أنه لا يجوز أن يأخذ فلوس لا يج... بالعكس أنا بقول يجوز إن أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن يجوز واحتجم الرسول فأعطى الحجام دينارا يجوز لكن القضية أن يكون في الأصل دين دين يتدين به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فلا تحدث بها إلا لبيبا عاقل أو حبيبا على واد حبيب أو ذي رأي آه لذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في بيان الحكمة من عرض الرؤية على أهل العلم والنصح قال أما العالم فإنه يؤولها له على الخير ما أمكنه وأما الناصح فإنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليها وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يعول عليه في ذلك أو يسكت وأما الحبيب فإن عرف خيرا قاله وإن جهل أو شك سكت طب دي أحكام الرؤية نمرة واحد إنه ما يكذبش فيها اتنين أن يحمد الله عليها ثلاثة أن يقصها على واد أربعة أن يقصها على لبيب ال- الحلم بقى إذا رأى حلما واحد الاستعاذة من شرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأى غير ذلك مما يكره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها يستعذ يقول ايه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليقل إذا استيقظ أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن يصيبني فيها ما أكره في ديني أو دنياي الاستع... اثنين الاستعاذة من الشيطان يبقى هو نمرة واحد الاستعاذة من شر الرؤيا اثنين الاستعاذة من الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه ثلاثة أن يبصق على شماله وليبصق عن, يسي... عن يساره أو يتفل عن يساره والتفل أن يخرج من, ب... من فمه بعض الرذاذ أربعة اليقين إذا فعل ذلك أنها لا تضره احنا في درس الأربع اللي أشرت إليه الثابت ده بنتكلم عن اليومين دول عن ال- ال- من يدخلون الجنة بغير حساب في وصف من يدخلون الجنة بغير حساب لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون نهى عن التشاؤم بل وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطيرة شرك التشاؤم انك انت تتشائم واحد شاف رؤية لا لا مش هخرج النهاردة ليه شفت رؤية وحشة لا لا لا لا لا لا استعذ بالله من شرها استعذ بالله من الشيطان واتفل عن يسارك واخرج وكن على يقين انها لا تضرك ان شاء الله لا تضرك الايقان بأنها لا تضره الرسول قال وليبصق عن شماله فإنها لا تضره إذا كان نايم وصحي من النوم على الرؤية اللي مش حلوة دي على الحلم, الحلم اللي مش طيب وعاد إلى النوم مرة أخرى فيستحب له أن يتحول عن جنبه في صحيح مسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ايضا يستحب له ستة ان يقوم يصلي في صحيح مسلم فان راى احدكم ما يكره فليقم فليصلي سبعة قراءة آية الكرسي دليل ذلك حديث أبي هريرة المشهور الذي فيه تعليم إبليس أبي هريرة رضي الله عنه لآية قال إذا قرأتها لم يقربك من ليلتك شيطان قال وما ذلك قال آية الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ثمانية ألا يحدث بها أحدا خلاص ما تحكيش لأي حد وهنا تنبيه أن العبد إذا, قا إذا قام فصلى فقد جمع بين جميع ما ذكرناه إذا الإنسان شاف حاجة مش حلوة أنفزع قم بقى اتوضى وصلي لأنه في الصلاة تحول عن جنبه وبصقا ونفسا أثناء الوضوء عند المضمضة والاستنشاق والاستعاذة عند قراءته للقرآن في الصلاة قبل الفتحة والدعاء فلا شك أنه هيدعو في السجود بذلك فلذلك الإنسان إذا رأى رؤي حلم لا يعجبه احسن حاجة يعملها انه يقوم يتوضى ويصلي يقوم يتوضى ويصلي ركعتين ايه الحكمة في هذه الاشياء التي عملناها واحد الاستعاذة من شرها اخوتي المؤمن الموحد يشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فالله جل جلاله يفزع إليه في كل مفزع معلش دايما نحب ان نقول كده يا رب ماليش غيرك أبت واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك بقول ايه ماليش غيرك يعني فعلا الانسان احساسه احساسه القلبي كنت بقول لانسان نفسي مره واحده في حياتي اشوفك راضي الانسان اللي غير راضي ده معذب معذب ومبتلى و و- و- وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط مشكلة كبيرة إن الساخط اللي مش راضي ده دايما ربنا يزيده سخط وقلت لكم كتير قوي قصة إن يبقى واحد ساخط بزوجته اللي هو متزوجها دايما يبتلى بان حد يحكي له حاجات تزيده سخط آه، قلت لكم قبل كده كان ليا صديق مات الله يرحمه فؤاد شاكر اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يغفر له ويعفو عنه آه، زمان واحنا صغيرين آه، كنا في معلمين وكان عنده موتوسيكل كده آه، ياماها ها، فكان قديم بقى ومهكع وكنا طبعا سعداء بنبقى راكبين موتوسيكل بيوصلنا مشاوير فكان يجي يدور يفضل يد- يدوس منافله انا مش عارف انتوا عارفين منافله يعني ايه بس المهم يدوس منافله ما كانش مارش زي دلوقتي يدوس يدوس بعد 20 30 مره آه، يدور في مره ركنا وجرى كان جنبينا واحد برضه راكب ياماها جديده آه، لسه بقى بحالتها فاحنا قاعدين آه، هو شويه وانا شويه ندور ومش عايزه تدور فقال لي شوف بقى الجديد ده بس تكه فالتاني راح دايس دوسه دارت على طول وبص لنا قال نص تكه الشاهد ان فلان صاحبنا ده آه، في مره قال يا رب انت مديني باريزه اهي مش عايزها فاللي الساخط يا ابني بيبتلى انه يزيد سخط دايما يبتلى بالمواقف اللي تزود سخطه ويزداد سخط الله عليه وغضبه عليه الراضي دايما يزداد رضا لذلك تجد الساخط دايما محذب معذب معذب برؤية من حوله متنعمين وهو معذب مبتلى بان هو دايما القدر يسوق اليه ما يسخطه ما يزيده سخطا بدليل الحديث فمن رضي, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فلذلك بنقول ايه ان الانسان ملوش غير ربنا فاذا علم ان كل شيء من ربنا ودي ارزاق بقى الحب والبغض والرزق والزيادة والجمال والقبح والأولاد والصحة والصحة والمرض وال... كل شيء دي أرزاق اللي قدرها ربنا وربنا حكيم عليم ما بيظلمش حد وما بيحرمش حد كل واحد بياخد رزقه اللي يستحقه وزيادة لأن ربنا كريم قلنا اسمه الطيب ربنا طيب جل جلاله سبحانه وتعالى فلذلك الإنسان ي- إذا علم ذلك دايما يبقى مفزعه إلى الله أي لحظة من اللحظات ما بقولش غير يا إيه يا رب في أي شيء في فرح في سعادة في حزن في ألم في في أي حال من الأحوال يا رب يا رب ليل ونهار في كل أحوالي ماليش إلا ربنا إذا كان ذلك الحديث بتاع يا ودود يا ودود الملائكة قالت إيه هذا صوت معروف لعبد معروف ولا بتروى الحديث ده هذا صوت معروف لعبد معروف بيروى أظن في قصة سيدنا يونس لما نادى من بطن الحوت صوت معروف فاللي على طول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب صوته بيبقى معروف فلذلك لما نقول ايه الاستعاذه من الشيطان انسان شاف حلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لجا الى الله شاف حاجه وحشه اصابته حاجه وحشه اصابته حاجه حلوه الحمد لله لكن الحمد دايما قلبه متعلق بالله طول الوقت مع ربنا آه واذا استعاد الانسان بالله لما واحده قالت له أعوذ بالله منك قال لقد عزت بمعاذ أنت استعذت باللي يعيذك يلا أنت طالب القصة دي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد إيه أنا عايزك تتأكد أنك عزت بمعاذ بمعيذ يعني يعني لما تقول أعوذ بالله يعني لجأت إلى من يحميك أويت إلى من يكفيك أقبلت على من يؤويك فكن على يقين أنه لن يضيعك عشان كده قلنا كن على يقين أنها لن تضرك أما البصق والتفل يسارا وذلك لطرد الشيطان وإظهار احتقاره آه أنا دايما أقول إيه إن سيدنا النبي على الموسوسين أسأل الله أن يشفيهم اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب الموسوس أو اللي عنده وسوسة فنصيحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنت بالله ورسوله وأن يتفل عن يساره ثلاثا ولينتهي التفل ده احتقار الشيطان تف عليك الشيطان يعني احتقاره وازدراءه وتصغيره وده اكتر شيء يذل الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا عثر احدكم او اذا عثرت دابه احدكم فلا يقل تعس الشيطان فإن الشيطان يتعاظم حتى يصير كالجبل لما تجيب سيرة الشيطان تقول الشيطان اللي وقعني يتنفخ كده ويكبر يقول أيوه أنا وقعته لا ما تعملش كده احتقره احتقره صغره اه ازدره ما تكبرش الشيطان ولا تعمل له قيمة في حياتك إن كيد الشيطان كان ضعيفا أما كونه يعتقد ألا تضر معناه أن الله جل جلاله جعل ما ذكر سببا للسلامة فتأكد أنها سبب للسلامة أنواع الرؤى بقى حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فالرؤيا ثلاثة من تحزين الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يا جماعة عايزين نقول الكلام ده مهم جدا وخطير جدا آه ان الشيطان من اهدافه الكبرى الا يراك سعيدا من اهداف الشيطان الحزن الحزن ان يخليك حزين واحنا كتير قلنا انك تجد بعض الناس عنده كل مقومات السعادة وهو حزين ونكد ومتألم يعني بفضل الله صحته كويسة وعنده فلوس وعنده زوجة وعنده عيال وعنده بيت وعنده وعنده طب انت زعلان ليه نكدي ليه في ناس كده النكد جزء اساسي في حياتهم لو ملقوش نكد يخترعوا نكد وفي ناس البسمة لا تفارق وجوهها والحياة بطبيعتها منغصة مكدرة لا تسلم دايما فيها نكد ولكن تجد هذا المبتسم يتحاشى النكد ويتفاداه وإلا فإن اضطر إليه فلحظته ثم ينساه هي كده عديها بقى وخلاص عشان كده لما قي- قيل للإمام أحمد رضي الله عنه يقال أن العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل قال لا العافية عشرة أجزاء عشرة منها في التغافل الكل من كلها في التغافل انك تتغافل دايما البيت الشعر اللي بنقوله ان الغبي ليس بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى يتغافل يعني يعني يعمل فيها غبي يعمل فيها انه مش فاهم مش واخد باله عديها الشيطان هدفه حزن انك تفضل دايما حزين ودايما متألم ودايما متنكد ودايما شايل الهم وسوسة الشيطان أما يوسف آه بيع آه بيع وشوف و و هذه الوسوسة تجلب النكد فلذلك بنقول دايما إيه إياك أن تستجيب للشيطان فينتصر الشيطان عليك ما تسمعش كلامه استعذ داو- دوما بالله منه اثنين رؤية مما يحدث الإنسان بها نفسه ثلاثة رؤية بشرى من الله عز وجل طبعا مش كل اللي بي- اللي بي- اللي بيشوف الرؤية نوع واحد يعني في أنبياء رؤية الأنبياء حق في صالحين في ناس بنسميه مستور الحال تلاقي الفقهاء بيبوبوا باب في إمامة الصلاة هل تجوز الصلاة خلف مستور الحال يعني أنا دخلت الجامع لقيت واحد بيصلي إمام بمجموعة من الناس يجوز أصلي وراه آه ده إجماع صلي وراه طالما أنه مسلم صلي وراه وبيقولوا كده من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فالشاهد إيه ده اسمه مستور الحال الواد ده انا ما اعرفوش مثلا اسمه ايه هو عندي اسمه محمد بس مستور الحال لا اعرف هو منين ولا اعرف هو بيشتغل ايه ولا مؤهلاته ايه ولا درس ايه في الدين ولا شيخه مين ده اسمه مستور الحال ما اعرفوش يبقى الناس انبياء اتنين صالحون ومقربون ثلاثة مستور الحال تلا أربعة فسقة خمسة كفار كل واحد من دول يشوف رؤية تختلف عن التاني بقى يعني مش اللي يشوفه نبي مثلا سيدنا إبراهيم قال إني أرى في المنام أني أذبحك خد ابنه يذبحه مش معنى كده ان لو انا شفت رؤيه ان انا بذبح ابني اخد ابني اذبحه لا رؤيا الانبياء تختلف عن رؤيا عامه الناس ولما يجي رجل من الصالحين زي شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مثلا أو الشيخ ابن المشايخ الكبار دول الأئمة آه، الصالحون المقربون شاف رؤية واحد آه، من العوام شاف رؤية نفس الرؤية ما تبقاش دي زي دي فلذلك عايزين نقول إيه أن الرؤية تختلف أيضا باختلاف الرائي تعالوا نقف بقى معاه رؤية كل واحد من من دول رؤية الأنبياء رؤية الصالحون رؤية مستور الحال رؤية مستوري الحال رؤية الفسقة رؤية الكفار أحكام كل هؤلاء تأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب